بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد لقة تانية من المزامير لا تحجب وجهك عني ناخدها الأول من مزمور 27 مزمور مشهور الرب نوري وخلاصي هتلاقوا 26 في الإجبية تعالوا نقرا المزمور من أوله الأول نفهم حكاية لا تحجب وجهك دي الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب أنا بقراها من الإنجيل فتبقى دي العبرية لو طلعت في الإجبية هتلاقوا في اختلافات بسيطة لأن الترجمة أصلها يوناني لكن نفس المعنى عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب في ذلك أنا مطمئن واحد ابتدى المزمور بكلام حلو ربنا هو نوري وخلاصي أنا مش خايف حتى لو اجتمعوا عليا أنت رب اللي تنجيني وأنا مش بخاف وأنا مطمن لما الواحد طبعا هنا الأشرار يا جماعة مش الناس في زمن داود يجوز كان في ناس إنما في العهد الجديد ما عادش لينا خصومة مع بشر إحنا خصومتنا مع الشيطان مع, مع الخطايا فكل ما تيجي كلمة أشرار في المزامير ركبوها على الشياطين والخطايا احنا لينا معركة مستمرة مع الشر لغاية ما نوصل السماء لينا ولولادنا خايفين على نفسنا وعلى أحبائنا من أن الشيطان يبلعهم لأن إبليس عدوكم يقول هو ده العدو عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه وبولس يقول حربنا ليست مع لحم ودم فيش حرب مع بشر حتى أي فئات البشر مهما عملوا فينا ملناش معركة معهم احنا معركتنا مع الشيطان اللي وراهم هنا بقى لما الواحد يدخل في حرب روحية يعني يتحدى الخطية ويجتهد أنه يخلص نفسه من براثن إبليس ويخلص اللي حواليه من الشر ربنا بقى يرفعه ويملأ قلبه بشهوة تاني يبقى الأولانية المرحلة الأولانية مرحلة الحرب الروحية الواحد مشغول عاوز يبطل إدانة عاوز يبطل كسل عاوز يحب الناس عاوز قلبه يوسع عاوز يقبل كل حاجة من ربنا عاوز يتعود يصلي كتير معركة مع الكسل مع الكبرياء مع اللسان مع الفكر مع كويس لما تشتغل في الحرب دي كذا سنة يتولد جواك ثمرة بقى حلوة قوي طفل بقى جميل كده روحي جوه قلبك اللي هيقول عنه بقى داود دلوقتي واحدة سألته من الرب وإياها ألتمس توقعنا إيه أنتصر على أعدائي وأنتقم من الشياطين وأغلب في المعركة قال لا لا خلاص ما بقتش دي اللي شغلان أنا نفسي في حاجة تانية واحدة سألته من الرب واحدة بس مفيش ولا طلب تاني طب حتى الأعداء قال ما خلاص طلبتها كتير وربنا نصرني كتير وقعت وقمت كتير ولسه بقى وأقوم إنما أنا مشغول بحاجة تانية حاجة جديدة بقت شغلاني ومفيش غير هواك العقل واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي دي طبعا إيه ما بتجيش بدري الحتة دي خلي بالكم احنا قلنا جت بعد نوري وخلاصي ممن أخاف عادت حياتي ممن أرتعب عندما يقترب الأشرار مني و... حرب خدت سنين إنما بعد سنين من الحرب الاشتياقات بتاخد شكل جديد مش مجرد إنك تغلب الشر وانك تنتصر على نفسك وضعفاتك في شوق تاني بقى عاوز اقعد مع ربنا على طول عاوز اشبع بربنا بقى تشبع بربنا ازاي واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إيه ده بقى طب ده داود عهد قديم هتشوف إيه يعني إيه اللي هتشوف أنظر إلى جمال الرب طب انت بتشوف ايه يعني قال لا بشوف هيبان دلوقتي انه كان بيشوف حاجة فقال خلاص بقاش عندي فرق على فكرة اعتقد انه قال الكلام ده هو ملك يعني بعد سنين كمان من عشرته مع ربنا طب ده انت ملك وراك طموحات وانجازات ومعارك ومسؤوليات قال كل ده ما يجيش جاي ان انا اقعد مع ربنا حاجة واحدة شغلاني بقول له يا رب خليني اقعد معاك واحدة سألت من رب والتمس اياها أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي تصور واحد عاوز يدخل الكنيسة مش عاوز يطلع دي مقدمة للشهوة الأكبر بتاعت إيه بقى إيه هدخل السماء طبعا ما هو السماء اللي على الأرض هي الكنيسة دي الايه الخطوة الأولانية لما تحب دخلة السماء تحب القعدة في الكنيسة تحب انك تشبع بربنا على الأرض تبقى مستخسر القداس يخلص لما توصل لدي خلاص كده الخطوة الجاية ايه امتى بقى اروح السماء الان يا سيدي ايه تطلق عبده تبقى مشتاق زي سمعان الشيخ كده يعني اطلق سراحي بقى يا رب انا محبوس في الدنيا دي بقى في الاول كنت بتحارب وبعدين بقيت حابب الكنيسة والقعدة مع ربنا وبعدين ثلاثة عاوز ادخل السماء مش عاوز حاجة تاني غير كده واحدة سألته من الرب ده اللي قاله ربنا يسوع في العهد الجديد لما قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره الباقي كله هيجي لوحده كي انظر جمال الرب واتفرس في هيكله يبقى هو كان بيقعد غالبا يبحلق كده في الهيكل وياخد خلوة ويتأمل ودي كانت بالنسبة له أمتع لحظات يومه لأن في مرة اتقال جلس أمام الرب إيه جلس أمام الرب دي كتب عن داود يقول لك جلس أمام الرب بيقعدوا يعني ازاي يعني مش فاهمينها دي في الغالب لأنه كان هو جاب هو ما كانش عمل الهيكل كان نفسه يعمل الهيكل خلي بالكم بس ربنا قال له استبها لابنك كان جاب تابوت العهد في المملكة بتاعته في البلد بتاعته جابه بزفة كبيرة بقى وشغلانة فزي ما تقولوا كان يسيب قصره كل يوم يقعد قدام المكان اللي كان فيه تابوت العهد يقعد على الأرض كده إيه ياخد خلو قبل ما يطلع بقى يشوف اللي وراه بقى إن كان حروب ولا وزارات ولا كلام صغير كله وكان يقول له يا رب نفسي أقعد ما أطلعش وربنا يقول له طول بالك لسه شوية لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني بستر خيمته يبقى كانت لسه خيمة واخدين بالكم خيمة ربنا ما كانش لسه الهيكل كانت خيمة اجتماع على صخرة يرفعني يعني ياخد الشحنة دي واتملي وانبسط واطلع بقى للدنيا حدش يقدر عليا أبدا على صخرة يرفعني يرفع رأسي على أعدائي فأسبح في خيمتي يرجع له تاني يقول له إيه جبت لك ذبيحة شكر يا رب على اللي عملته معاه غالبا ما كان يبدأ يومه بالهيكل وينهي يومه بالهيكل غالبا كانت كده بيقعد قدام ربنا ياخد خلوة الصبح ويرجع له بالليل تاني بذبيحة التسبيح أغني وأرنم للرب استمع يا رب أقول لك حاجة يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي اسمع لي عشان خاطري هتقول لي تاني لك قال قلبي المرة دي قلبي اللي بيقول قلت اطلبوا وجهي انت قلت مش عارف قال امتى بس هو بيقول له انت يا رب علمتنا اطلبوا وجهي يعني خلي علاقتك بيا علاقة شخصية خليك عاوزني أنا مش عاوز الخير اللي ورايا في ناس لسه علاقتها بربنا عاوزين من ورا ربنا حاجات بس بعد شوية تكتشف لا مش مستاهلة اللي بيجي من ورا ربنا بيجي لوحده إنما الشاطر بقى يقول له أنا عاوزك أنت مش عاوز اللي في إيدك خلاص اللي في إيدك ده أنا شبعت بيه وعرفت إنه كده كده هيجي وملوش آخر وحاجة حلوة بس أنا عاوزك أنت في يوحنا أول إصحاح يوحنا كاتب بداية حياته مع المسيح له المجد فبيقول هو بيحكي عن نفسه يوحنا الحبيب بيقول يوحنا المعمدان كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان الأول شاف المسيح جاي فشاور لهم قال لهم هو ذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم قام سابوا يوحنا وجري ورا المسيح ففضلوا ماشيين ورا ربنا يسوع فالتفت ربنا يسوع إليهم وقال لهم إيه عاوزين إيه هما بقى يعني ممكن يطلبوا أي حاجة طلعوا ناصحين يوحنا وكان معاه دراوس قال له مش عاوزين حاجة احنا عاوزينك انت اين تمكث طلعوا ناصحين فهموها بقى قالوا احنا مش عاوزين حاجة احنا عاوزينك انت انت بتقعد فين قال لهم تعالوا صبرا بدأت بقى العلاقة وصار يوحنا الحبيب من اليوم ده ليه لأن هو طلب طلب صح كان ربنا بيقول لك عاوز ايه ممكن تطلب فلوس ممكن تطلب صح ممكن تطلب عمر بس خليك ناصح الحاجات دي كلها هذه كلها تزاد لكم اطلب اللي يعجب ربنا اللي يعجب ربنا ايه قلت اطلبوا وجهي فداود بقى بعد عشرة وخبرة قال له انت قلت اطلبوني انا انا بقول لك مش عاوز غيرك لا عاجبني ملك ولا تخليني زي زمان راعي اغنام ترجعني تاني على الجبال مطرود ترميني في, في, في, في مغارة شاول ياكلني انا مش فارق معايا انا بس عاوزك انت قلت اطلبوا وجهي وجهك يا رب اطلب انا عاوز وشك انت اذا كان داود يشتاق ان يرى الله ودي هتفكرنا بواحد تاني هجيلكوا فيه دلوقتي كان مشتاق يشوف ربنا وعشان كده المسيح تجسد وقال لنا ايه على فكرة انبياء وابرار ايه اشتهوا ان يروا ما انتم ما ترون ده داود قعد يزن ويقول لي عايز اشوف وشك واقول له استنى شوية طبعا مش بعيد يكون وراها يعني في كام رؤية ولا حاجة لكن اللي احنا شفناه في العهد الجديد ما كانوش هم طايلين وجهك يا رب أطلب لا تحجب وجهك عني استنوا بقى وجهك يا رب أطلب أنا اعتقادي أن في الوقت ده حصل حاجة فربنا يسوع ظهر له أو حصل ما يسموه الآباء استنارة حصل كده إيه كليك كده الدنيا نورت فبقى شايف حاجة فقال له إيه خلي بالكم لا تحجب وجهك عني خلينا كده على طول كأنه حصل انه شاف ما هو ليه ايه معنى لا تحجب وجهك يبقى ابتدى يشوف فبيقول له الاول عاوز اشوفك التانية اللي بعدها على طول خليني اشوفك على طول او ما ما تمشيش وشك من قصادي تاني كأنه في اللحظة دي بمجرد الحاحه انه عاوز اشوفك يا رب شاف ما نعرفش شاف ازاي لان شاف دي حاجات بتاعت الكبار مش بتاعتنا لكن يجوز احساس داخلي بسعادة غامرة بفرح تعزية سماوية ببهجة كده فحسسته كأنه شايف ربنا فيقول له لا تحجب وجهك عني دي اللي احنا عاوزين نوصل لها بقى دي اللقة اللي نفسنا فيها بقى ان الواحد يبقى حاسس ربنا باصص عليه وهو باصص على ربنا طول الوقت ده سر عظمة القديسين القديسين دول بشر عاديين وابتدوا بدايات أسوأ مننا كان في خطية وكان في زنا وكان إنما الشطارة حبوا ربنا قوي فبقوا إيه عايشين في غرام وهيام وبقوا يجروا ورا ربنا عاوزين يقعدوا معاه وبقوا طلبتهم وشهوة قلبهم زي شهوة قلب ربنا إيه اللي أنت عاوزه يا رب؟ قال قول اطلبوا وجهي فقال له خلاص وأنا وجهك أطلب يا رب عاوز أشوفك قال له خلاص شوفني فيقول له بعد كده لا تحكم وجهك عني لا تخيب بسخط عبدك ما تغضبش علي انا ما استاهلش اشوفك وما استاهلش افرح بيك بس ما تكسفنيش قد كنت عوني لا ترفضني ولا تتركني يا اله خلاص بعدين بقى ربنا يحب المسكنه والشقاي دول اللي عارفين ربنا يدخلوا له ازاي لازم يتمسكنوا فيقول له ايه ده انا ما عنديش لا اب ولا ام ولا غلبان فابي وامي تركاني يعني انا اصعب عليك انا ملياش حد هو دي طوبى للمساكين بالروح دي مش تمثيلية هو الإحساس كده أنا ملياش حد محدش بيحبني زيك محدش حاسس بيا زيك فأنت اللي ليا أبي وأمي قد تركاني تركاني راحوا السما تركاني الظروف فصلتهم عني تركاني نفسيا مش حاسين باللي أنا فيه أيا كانت والرب يضمني ده الموضوع كبر ده ما بقاش يرى وجهه ده الحكاية وصلت إلى يضمني دي بتترجم احيانا يحتضني ده ابتدى يحس انه ربنا بيعمل كده ياخده في حضنه يعني الحكايه ابتدت الاول عاوز اشوفك يزن شويه يبتدي يشوف ما تمشيش تاني حاضر وبعد شويه ملياش حد يقوم ياخده في حضنه واخدين بالكم شوفوا الدلع عشان كده في مزمور تاني يبتدي بقى بصرخه يقول له اعظمك لانك ايه احتضنتني اعظمك يا رب لانك احتضنتني تحسها ازاي دي مين يحس ربنا ياخده في حضنه دي حصلت في العهد الجديد مع طفل بس لما جاب طفل كده لما كانوا بيقولوا من الاعظم كلهم خناشير شنبات كده قاعدين مين احسن واحد فجاب طفل صغير كده وقفه في النص طبعا الولد غالبا اتسرع من الناس وال... كلهم باصين له كده هو ده ده الاعظم فقام لقاها يخاف عمل ايه يقول فاحتضنه يسوع قال له ما تخافش حبيبي ما تخافش انت اعظم واحد في دول وقال لهم خليكوا زي العيال عشان تعرفوا السكه فكل ما الواحد يصغر ويبقى طفل كل ما الواحد يتضع ويبقى مسكين بالروح يبتدي يشوف ولما يشوف يستحلى يقول عاوز افضل شايف على طول ولما يفضل شايف على طول يبتدي يحس بشعور اكثر عمقا حكايه الحضن ده او الضم الالهي ده علمني يا رب طريقك اهديني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي لا تسلمني لأيدي أعدائي وهكذا يبتدي يقول له ايه انتظرك يا رب يختم المزمور بقى انا مستنيك يا رب مستنيك مستني اللي دقته ده بقى على طول بقى عاوزين كده على طول فيقول له طب استنى خليك مستني انتظر الرب تشدد ولا ولا تشجع قلبك وانتظر الرب القصة دي مالية المزامير بقى لأن المزامير عبارة عن صلوات حب المزمور ما تحسش بطعمه أبدا إلا في حالة حب أي مزمور عشان تحس بجماله لازم تبقى في حالة حب تعبير حالة حب ده ساعات الشباب يتريقوا بيه على بعض لما يلاقوا واحد سرحان كده يغمزوا لبعض يقول لك حالة حب يعني ايه رومانسية يعني سرحان بيعد النجوم صدقوني الكتاب المقدس عاوزنا نعيش حالة حب حالة هيام بربنا كده يقرا سفر النشيد يلاقيه حالة حب اللي يقرا الرؤيا يلاقيها حالة حب اللي يسمع كلام المسيح له المجد في الأناجيل حالة حب فيقول مثلا في مزمور آه 17 يقول ايه 17 15 أما أنا فبالبر أنظر وجهك أما أنا فبالبر أنظر وجهك يعني إيه ما عشان تشوف ربنا ليها سكة تكون مخاصم وتقول أشوف ربنا لما تحلم مش ممكن تكون لسانك فالت وعمال تجيب سيرة الناس لما تعمل إيه مش هتشوف سكة تشوف ربنا دي ليها سكة وتستاهل إنك تمشيها وتتعبها بالبر أنظر وجهك يعني إيه التوبة هي طريق الحتة دي ليه الواحد بيتوب احنا مش بنتوب عشان نبقى ناس كويسين القضية اكبر من كده احنا بنتوب لان التوبة بتخلينا نشوف ربنا طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله طب النقاوة دي أولها إيه تقعد تدعك لما تيجوا تنظفوا كده طبق ولا حاجة تبتدي الأول تدعك وتشيل اللخبطة اللي موجودة دي بقى اسمها التوبة تفضل تتوب تتوب تتوب لغاية ما حاجة حكاية تبرق تبقى نقية لما تبقى نقية تبتدي بقى تشوف أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك كلام بقى ناس عايشة كده إيه في في الحب ده أشبع إذا استيقظت بشبهك يعني إيه يعني يصحى الصبح يلاقي المسيح له المجد مستنيه فيقول له هتفطر يقول له لا أنا شبعان شبعان ليه أصلي شايفك فأنا فرحان بيك أنا ما مرة قعدت مع راهب ربنا يحميه قديس يعني فقال لي عارف أكتر حاجة يكرهها الراهب في عيشته إيه؟ النوم والأكل قلت له عارف دول أكتر حاجة إحنا بنحبهم يقول لي أكتر حاجة الراهب يكرهها الأكل والنوم عشان بيعطلوه عن ربنا قلت يا نهاري ده إحنا عايشين عكس كده بالظبط أكتر حاجة بنحبها الأكل والنوم فهو طبعا الناس دي بتنسى تاكل يعني في الأول بيصوموا عشان يصوموا إنما بعد شوية بتقلب معاهم انه بينسى ياكل ليه يقول لك انا شبعان شبعان ليه اصل شايف ربنا كانهم ابتدوا يلمسوا السماء ما هي السماء كده السماء الناس شايفه المسيح له المجد فخلاص لن تعد تحتاج الى اكل وشرب دي البروفا على الارض ده بس كده المقدمة على الأرض إنك تبقى شبعان بربنا وفرحان بيه فحتى جسدك ابتدى يخف ما بقاش بقى إيه بيزن قوي ولما يزن زيادة بتسد بقه بكلمة بحاجتين وخلاص لكن بتبقى مشغول بالصلاة لأنها سكة السم أشبع إذا استيقظت بشبعك يبقى في شبع روحي الشبع الروحي ده بقى انك انت بتلمس السماء وانت واقف تصلي وانت قاعد مع ربنا في خلوة وانت في الانجيل تعالوا نشوف مزمور تاني بيقول ايه مزمور 102 عدد 2 في مزمور 102 يقول ايه يا رب استمع صلاتي وليدخل اليك صراخي لا تحجب وجهك عني تاني في يوم ضيقي امل الي اذنك في يوم ادعوك استجب لي سريعا يقعد يصرخ عارفين يا جماعه اللي اتعود على حاله معينه اول ما ينزل منها يبقى مش طايق روحه مش طايق شفت منظر زمان كده اب شايل ابنه سنتين كده على وبعدين بيفرجوا على الزرع فايه لقاها ي- يقطف ورده قال له اوعى تقطف الورد فطبعا شقاوة العيال بص لابوه كده بابتسامه كلها خبز وعمل ايه؟ قطع الو- الورد قام الاب كان اب عاقل كل اللي عمله ايه؟ نزل الولد من ايده خرب الدنيا يرفص في الارض ويعيط يا عم لا ضربك ولا كلمك ولا زعق لك ولا شتمك ولا. ازاي وازاي ينزله من ايده دي بالنسبه له punishment صعب جدا وما مسكتش غير لما شالوا تاني الجماعه الكبار دول كده بقى اول ما ربنا ينزلهم من ايده عشان قطفوا ورده هاتك يا عياط وصراخ وزن ايه اللي حصل لازم تشيلني تاني لازم احس بالحاله دي تاني فيدخل الصلاه ما يلاقيش اللي كان بيلاقيه قبل كده يقول لك طب انا مش طالع مش طالع مش طالع ويقعد بقى ايه يركب دماغه ويزن يا رب لازم أ... لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني عاوز ادوق اللي دقته قبل كده عاوز اشوفك زي قبل كده مش عاوز امشي زي حالة التجلي كده يقول أول ما السحابة ابتدت تمشي في أحد الأناجيل يقول كده يعني السحابة جت وكانوا خايفين بس مبسوطين قوي لما السحابة هتبتدي تمشي بطرس قال إيه ليه بس ما احنا كويسين جيد يا رب أن نكون ها هنا طب لو انتوا قلقانين من الشمس نعمل لكم مظل وكده وخلينا قاعدين وهو لا يعلم ماذا يقول لأن هو في حالة روحية طبعا فبيتكلم لغة بشرية ضعيفة مش واخد باله من الدهش ده والعظمة اللي هو فيها دي احنا طبعا لسه كتير علينا عشان ندوق الحاجات دي بس احنا عاوزين نشتاق للكلام ده عشان الواحد يقول قلت اطلبوا وجهي انا بقول لك وجهك يا رب التمس فلا تحجب وجهك عني وجهك التمس ولا تحجب وجهك عني في مزمور 143 يقول ايه عدد سبعة بنبتدي من خمسة الأول تذكرت أيام القدم الظاهر المزمور ده داود قاله لما كبر فهو غالبا وهو راعي صغير كان بيشوف وكان فرحان ووقت الهرب من شاول ده خبرات روحية جميلة قوي وبعدين بقى جاله فترة كده برد شوية والملك خده والدنيا خدته والعيال والستات فايه ابتدى يتحسر على ايام زمان فيقول ايه تذكرت ايام القدم خساره خساره على الايام اللي كان الواحد فيها في الجبل ويقعد يشوف ربنا ويكلم ربنا خساره لما كنت مع شويه الخرفان اقعد اقول مزامير والخرفان هي اللي تنام على صوتي ولا كنت ملك ولا كان حد دريان بيا يقعد يتحسر كده فيقول تذكرت ايام القدم لهكت بكل اعمالك بقيت اعمل كل اللي كنت بعمله زمان عشان اقول ايه يا رب رجع لي زمان دوقني حاجة زمان بصنائع يديك اتأمل بقيت ابص في الطبيعة مش انت كنت بتقولي معايا حاجة مش انتوا كنتوا شجر بتسبح ورايا مش انتوا عصافير كنتوا بترنموا بطلتوا تقولوا ليه هو طبعا هو اللي ودانه تقلت بس هو ايه حاسس انه مش في نفس الحالة بتاعت زمان بسطت اليك يدي يعني بقيت اصرخ لك يا رب انت رحت فين صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء أو نفسي نحوك كأرض يابسة الشعور ده طبعا احنا عارفينه الحتة دي احنا عارفينها يعني ايه الواحد يحس انه ناشف هو فين التعزية فين حضور ربنا فين الإحساس الحلو بتاع إن ربنا سامعك وقدامك و- هو ليه مش مش جاية الحتة دي مش موجودة ليه أسرع أجبني يا رب فنيت روحي روحي هتطلع طبعا المسكنة تشتغل لا تحجب وجهك عني نفس التعبير بلاش يا رب حكاية انك ايه تخلي وشك عامل كده دي فأشابه الهابطين في الجب كأنه جحيم للإنسان اللي اتعود على حالة روحية وتعزيات وبهجة حضور ربنا انه يبعد شوية عن ربنا فيقول له يا رب انت بس تعمل وشك كده وما بقاش شايفك ابقى زي الهابطين في الجب الهابطين في الجب دايما كانت اشاره للجحيم لأن الجب أحد أسماء الجحيم الجحيم دي طبعا أرواح الأشرار اللي اتحرموا من ربنا خلاص اسمعني رحمتك في الغداة زي بيفضل يصلي طول الليل عشان على الفجر كده ايه الدنيا تنور ي- يحصل استنارة لأني عليك توكلت عرفني الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي يبدو أن داود كان تلميذ موسى النبي بالرغم أن فرق بينهم حوالي 450 سنة لما نرجع لخروج 33 خروج 33 دي كان قبلها أيام صعبة أوي خروج 32 يعني أسوأ قصة في تاريخ شعب إسرائيل اللي هي إيه؟ العجل الذهبي قصة الخيانة الشعب بعد ما عدى في البحر وطلع له عمود سحاب وبقى يمشي قصاده عمود نار ومن نازل من السماء وصخرة تطلع مية وبعدين بس موسى يغيب 40 يوم عشان طلبت وجهك تحب القعدة مع ربنا يعملوا عجل ذهبي ويغرقوا هارون في الموضوع وربنا صعب عليه وقال له خلاص يا موسى كفايه عليهم كده يقول له لا ويحايل ربنا في ساعة 33 رسي الفصال ربنا بيقول انا مش عاوز الشعب ده وموسى يقول له يا رب يا تفنيني معاهم يا تقبلهم فموسى غلب غلب وادى عمر للشعب انما ربنا مسك في حته قال له بس انا لو فضلت وسطيهم هفنيهم لان كانت خيمه ربنا في نص خيام اليهود يعني الخيمة في النص وفي صليب كده ثلاث أصباط هنا ثلاث أصباط هنا ثلاث أصباط هنا ثلاث أصباط هنا والخيمة في النص على مسافة من الأصباط عشان ما يقربوش من الخيمة دي الخيمة دي الوحيدة اللي يدخل فيها كان موسى ويشوع في ديله بس يقعد جوه الخيمة على الباب فقال له بص طلع لي الخيمة بره المحلة ودي كانت بداية رفض الله لشعبه قال له لو قعدت في وسطيهم هفنيهم أنا ما بحبش الخطيئة وهم مصرين على الغلط فأنا إيه أعمل مسافة بقى طلع الخيمة بتاعتي من وسط المحل فبقت الخيمة بره الصليب ده خالص واخدين بالكم فبقى موسى لما يطلع يمشي مسافة يدخل الخيمة بعيد وكل واحد يقول على باب خيمته يشوف موسى داخل يسجدوا على باب خيامهم لكن ما يقدروش يقربوا وهم شايفين موسى بيقرب عمود السحاب نازل من فوق داخل الخيمة يقابل سيموسى مقابلة إلهية يقعد زي ما يقعد بقى ويشوع على الباب قاعد مبسوط قوي يحرس موسى موسى نجح في الجولة وفدى الشعب انه بصلاته واداله عمر كتر خيرك يا موسى ف قال موسى عدد 12 بقى وقال موسى للرب انظر تصور بقى ربنا موسى يقول لربنا اسمع يا رب بص بقى بص بقى ده هيتخانقوا تاني يعني الحكاية فصال وهيفاصل تاني أنت قائل لي اصعد هذا الشعب أنت قلت لي طلع الشعب ده من مصر لكنعان احنا في نص السك احنا في سينا وانت مسؤول انك توصلنا كنعان وانت لم تعرفني من ترسل معي هو ربنا زعلان دلوقتي فبيقول له انا مش عاوز امشي معاك وخلاص امشي انت يا موسى ووصلهم بالسلام انا مش همشي معاكم وخلي الخيمه بره فقال له بص يا رب احنا ما اتفقناش على كده من الاول انت قلت لي اصعد هذا الشعب وانت لم تعرفني من ترسل معي وانت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت ايضا نعمه في عيني يعني انت من الاول قلت لي انا عارفك اقول لك انا ما ينفعش قلت لي لا تنفع انا ضعيف لا تنفع انا ما بعرفش اتكلم تنفع طب زنيت قلت لي هجيب لك هارون اصريت عليا من الاول فانت عارف الحكايه من اولها لاخرها ووجدت ايضا نعمه في عيني يعني انت قلت لي يا موسى أنا عاوزك أنت وأنت عاجبني فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وانظر إن هذه الأمة شعبك يعني بص بقى الناس دول في رقبتك كده كده يا رب الناس دول بتوعك ولازم تمشي قصادي زي ما اتفقنا من الأول فقال وجهي يسي ده ربنا اللي بيرد عليه لما لقى موسى بيذم وبيقول له انا مش همشي مش مش هينفع النظام ان انا امشي لوحدي واسوق الشعب ده كله وانت مش قصاد عيني انا اتعودت تفضل قصاد عيني فقال له خلاص يا موسى وجهي يسير فاريحك قال له حاضر حبيبي هفضل ماشي قصادك عشان طول ما انت شايفني شايف وشي وجهي يسير فأريح هريحك يا موسى هفضل ماشي قصادك يعني الظهر كاد عمود السحاب ينسحب وكاد عمود النار لا يظهر مرة أخرى فموسى دخل يتخانق قال له لا لا مش همشي خلينا في سينا نموت أنا اتعودت تفضل ماشي قصادي أمشي وراك شوف الدلع وجهي يسير فأريحك فقام موسى خبط في الكلمة بقى فقال له موسى بقى إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا يا سيدي ما معلش غير كده بالراحة شوية ده هو ربنا اللي بيعرض بيقول وجهي يسيره وأنا عشان أريحك فقال له خلاص وإن لم يسر وجهك لما كنتش تمشي قصادي وأشوفك بعينيا كده مش همشي خلينا في سينا تاكلنا العقال فلا تصعدنا منها هنا فإنها بم... فإنه بماذا يعلم أني وجدت في عينيك أروح للناس أقول لهم ربنا راضي عني إزاي مش إن أنا اتكلمت معاك وشايفك تصور واحد شايف إن النعمة في عينين ربنا يعني يشوف ربنا بعينيه ويفضل ربنا قصاد عينه طول الوقت لا تحجب وجهك عني عشان بس يقدر يقول وجدت نعمة في عينيه ده احنا على كده مفيش نعمة خالص شوفوا العذراء بقى لما يتقال عليها الممتلئة نعمة دي الظهر شايفة على طول ده إذا كان موسى عامل كده أمال العذراء تبقى إيه؟ وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا؟ ليه الناس تقول علينا مميزين ومختلفين إنما إلهنا ماشي قصادنا دي ميزتنا عن بقية الشعوب فنجتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله حاضر يا موسى معناها كده ما هو قبلها قال له ما تفنيهمش حاضر يا موسى أه همشي لا ما تمشيش خلي بس الخيمة بره طيب طب مش امشي انت قصادهم يا موسى لا مش همشي خليك انت اللي ماشي حاضر هذا الأمر أيضا يعني شوفوا الإلحاح موسى يكسب برضه أيضا أفعل لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك أتاري عرفتك باسمك دي قصة كبيرة أوي عشان كده المسيح يجي في يوحنا 10 يقول إيه يدعو خرافه الخاصة بإيه بأسمائها ويخرجها سفر الخروج الخراف تسمع صوته ولا تسمع صوت الغريب فتمشي وراءه نفس الفكره إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا ربنا يسوع هو اللي سايق الموكب المركب هو اللي واخد الزفة للسماء فلازم تبقى عينيك عليه لازم تبقى شايفه فقال أرني مجدك لا بقى ده أنت زودتها قوي بقى صراحة لو حد مكان ربنا قال له لا أنا أجيب واحد غيرك أحسن بقى أنت تعبتني أرني مجدك الظاهر لم يكتفي موسى بما يراه احنا ما نعرفش هو كان بيشوف ايه بالظبط انما ما يلقوش اخر في طلباته طب ما هو بيقول لك وجهي يسير فاريحك وانت اتفقت ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا واضح انك شايف حاجه يعني ايه بقى ارني مجدك دي بقى ده الظاهر عاوز يشوف اوضح من كده هو كل ما الواحد يقرب من ربنا يحس انه لسه طبعا لسه والحكايه ملهاش اخر كل ما تقرب تحس انك لسه بره البحر خالص زي الرؤية بتاعت حسقيال كده المية اللي طالعة من الهيكل دي يقول له ادخل يا حسقيال يدخل يلاقي المية عند عند القدمين يقول له ادخل تاني يدخل يلاقي المية عند الركبتين يقول له ادخل تاني يلاقي المية عند الحقوين يدخل كمان يلاقي نفسه بيعوم نهر سباحة لا يمكن عبوره إشارة إن الماء الحي ده أو العملية الروحية دي أو القرب من ربنا دي قصة تبتدي بس ببلل الرجلين كده شوية التوبة الأولانية دي إنما الحكاية بحر ملهاش آخر إحنا لسه بنتمشى على الشط على فكرة كلنا أو يمكن شايفين الشط من بعيد لكن الناس دول ابتدوا بقى يلمسوا المية ويدخلوا فالحكاية معاهم مفتوحة أرني مجدك فقال أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم يعني طلبك غالي بس حاضر بس انا هعدي كده من قصادك بس لانه المد كله ما تحتملوش وانت في الجسد ان لحما ودما لا يقدران ان يرث ملكوت الله ما يستحملش ما يستحملش يا حبيبي وانت في الجسد ده ما تستحملش المجد الالهي كله وقال لا تقدر ان ترى وجهي يا موسى انا محبب عليا بس الموضوع اكبر منك لأن الإنسان لا يراني ويعيش من هنا جت الحكاية لا يراني في مجدي طبعا ما احتملش عشان كده احنا ليه بنقول ناخد, ناخد جسد نوراني لأن الجسد ده لا يحتمل الدخول للسماء ما احتملش ما احتملش مش عيشة السماء ما احتملش منظر الله في مجده دي لازم قدرات أخرى عشان تحتمل القعدة مع ربنا للأبد فقال الرب هو ذا عندي مكان أنا لقيت لك حل شوف إيه الحل فتقف على الصخر قال له تعالى لي كده اقف على الصخرة دي وبعدين الصخرة طلعت فيها نقرة النقرة دي يعني حفرة صغيرة كده قال له ادخل جوه الصخرة يعني اقف على الصخرة الصخرة دي جبل ضخم وجوه الجبل في حتت كده منقرة كده فقال له ادخل جوه الحفرة هعدي من قصادك ما اعرفش هيعدي ازاي وايه هحط ايدي بس اغمض عينك لحسن تتحرق لا يمكن حد يفهم الكلام ده ولا انا انا مش فاهم حاجه انما اهو خلينا مع بعض لانه كلام واضح انه حاجه حلوه قوي بس فوق التخيل زي ما اتقال عن السماء ما لم تره عين ما لم تسمع به اذن ما لا يخطر على بال انسان هو هيشوف ايه بالظبط مش عارف مش عارف كلام ما يتشرحش ليه لازم نقرب قوي من ربنا عشان ندوق اللي داقه لكن مهما قلنا من كلام مش هنعرف فقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي إني أضعك في نقرة من الصخر وأسترك بيدي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى ماشي وتدور الأيام على فكرة بعدها بقى إيه ينزل موسى إيه وشه يبتدي ينور بقى دخلنا في مرحلة جديدة بقى بعد شوية موسى بقى وشه هينور خلاص اللي كان قاعدة من دول خلوه هو نفسه منور ابتدى يبقى ايه بين السماء والارض بقى ما بقاش ارضي قوي بعد الكام قاعدة دول بقى ينزل للناس الناس مش قادرة تبص في وشه لان هو ما كانش قادر يبص في وش ربنا فالنور ده انعكس عليه كده خد له لطشة شمس اللطشة دي بقى ايه خلته منور على طول بقيت عمره فبقى لما ينزل للناس يضطر يحط برقع عشان لما يتكلم يعرفوا يقربوا منه يكلموه والورقة دي بقى بولس فلسفها بقى كعادته كلمة فلسفة دي مش كلمة وحشة يعني محب الحكمة فلسفها وقال ده البرقع على العهد القديم يعني عينين اليهود عليها برقع مش شايفة إنما احنا بتوع العهد الجديد اترفع البرقع لأن موسى لما كان يرجع لربنا كان يرفع البرقع هختم بقى بإيه بيوحنا واحد إنجيل يوحنا واحد والكلمة عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ها ورأينا مجده أكيد دي ليها علاقة بإيه أرني مجدك قال له ما ينفعش بس لما لقى الحبايب اللي زي موسى وداود عمالين يزنوا طلبت وجهك يا رب وجهك التمس أرني يا رب وجهك أرني يا رب مجدك قال خلاص يا أولاد خل... حاضر هعمل إيه بقى هاجي عشان تشوفوني فهمتوا التجسد ليه ربنا قعدوا يزنوا عليه حبايبه عاوزين نشوفك يا رب مش معقول نحبك كده وتحبنا قوي كده ومش عارفين نشوفك فيجي بقى خبر العهد الجديد بشارة العهد الجديد أجمل إعلان في تاريخ البشرية الكلمة الذي كلم موسى وكلم داود وقال اطلبوا وجهي اشتاقوا تشوفوني أخيرا الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مفيش زيه مملوء نعمة وحقا يوحنا أعظم الأنبياء اللي أعظم من, من موسى نفسه قال اللي كان اللي قلت لكم عليه جاي ورايا ده كان قبلي عاوز يقول قبلي يعني ايه هو ده بتاع موسى هو بتاع داوود هو هو اللي كان بيكلمهم ويقولوا له عاوزين نشوفك يقول لهم استنوا شويه طب قدام شويه طب مش هتستحمله قال ما بدهاش بقى الكلمه صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا وبعدين فاكرين في الأول يقول له أرني وجهك وبعد شوية يقول له لا تحجب وجهك عني وبعد شوية يقول له ايه اما الرب ها فيضمني عمال الحكاية تزيد ربنا يسوع لما جه وشفناه ما اكتفاش قال لازم ايه ادخل فيك وتدخلوا فيا فالموضوع لا يكتفي حتى ان تروا وجهي انا هعملها لكم بطريقة سرية تكلوني اكل عشان ادخل فيك وتدخل فيا أما الرب فيضمني عشان كده في بداية القداس تلاقي الشماس يقول المزمور ده في سر والكاهن وعظمك يا رب لأنك احتضنتني لإلهنا كل مجد وكرم والأبد آمين